السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أحي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب منازل السائرين ووصلنا إلى المنزلة الثانية عشرة منزلة السماع وسمعنا قرآنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا السماع حقيقته الانتباه وهو على ثلاث درجات السماع على ثلاث درجات الدرجة الأولى سماع كلام الله هدى وشفاء والدرجة الأولى ثلاث مراتب المرتبة الأولى طمأنينة القلب بسماع كلام الله قال الله جل جلاله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وقال الله جل جلاله واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا سماع كلام الله يطمئن القلب والمرتبه الثانيه للسماع الفهم عن الله وتلقي القلب لرسائل الله قال الله جل جلاله لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون فالقران فيه ذكرك يعني جاء ذكرك في القران قال المفسرون يعني به ذكركم يعني انتوا ملكوش لازمه في الدنيا الا بالقران ده القران ده هو اللي هيبقي ذكركم من غير القران مش هتبقى في امه الاسلام امه الاسلام بالقران به ذكركم لكن المعنى ال ال المباشر للايه اللي احنا بنقول عليها دايما ظاهر النص قال الله عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فهي جت سيرتك في القران كتير اقول لما تقرا ايه قول او تسمع ايه قول الايه دي بتتكلم عني قال الله جل جلاله مثلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق هل بتتكلم عنك الآية دي قال الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون بتتكلم عنك الآية دي قال الله عز وجل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد انت من الناس دول يبقى في آيات كده فيها رسالة ليك رسالة ليك انت بتتكلم عنك ربنا سبحانه وتعالى بعت لك فيها رسالة بيقول لك حاجة فالسماع وخصوصا لما يبقى القارئ بيقرأ القراءة البيانية التي تجسد المعنى بتوصل لك الرسالة ثلاثة المرتبة الثالثة ترحل القلب عند سماع القرآن إلى المعايشة لتنزيله يعني لما نزل القرآن كيف تلقته قلوب الصحابة مثلا لما كانوا في المجلس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال أبو الدحداح آه الله يستقرضنا دايما نقول ان الصحابة رضوان الله عليهم احسن من سمعوا القرآن ربنا جل جلاله خلق هؤلاء الصحابة زي ما قال زي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب عباده فوجد أطهرها قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاختاره لنبوته ورسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد من أطهرها قلوب صحابته فاختارهم لصحبته فربنا اختار الصحابة دول اختيار ولقد اخترناهم على علم على العالمين فدول ايه ربنا اختارهم اختيار قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله فربنا ذكر هنا مناط الاختيار يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فمناط الاختيار صلاحية المحل القلب فربنا اختار الصحابة دول كتير بستشهد بالآية في قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ضج الصحابة الآية دي بنسمعها كتير وما ضدينا ولا حاجة الصحابة أول ما سمعوها ضجوا قالوا لا نزلت عليك آية لا نطيقها وانت مش حاسس الإحساس ده اللي حاسه الصحابة دول عشان كده بقول إذا, إذا أردنا اليوم أن نصنع أمة ينصرها الله ويمكن لها كما مكن للصحابة ونصرهم يبقى لازم الناس دول يتصنعوا بالقرآن زي ما اتصنع الصحابة الصحابة كان قلبهم صاحي مع القرآن ساعة ما يسمع آية لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن جاء سيدنا أبو بكر يجر ثوبه وقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه يبقى هي دي لما كانوا بيسمعوا آية بيتفاعلوا مع القرآن هي دي عشان كده عايزك النهاردة لما تسمع آية تسمع بقلب صحابي تعيش هذه الحياة بفكر صحابي كتير قلت للإخوة الربانيين يا شباب عشان تبقى ربانيا حقا اختار لك صحابي انت تمثل مين من الصحابة يعني انت تنفع تبقى زي سيدنا ابو بكر الصديق الرجل الطيب ده البكاء مع القرآن الورع التقي ولا انت تنفع تبقى زي سيدنا عمر بن الخطاب او سيدنا عثمان بن, بن عفان او سيدنا علي بن ابي طالب قول لي يا عم انت دايما تجيب لي الاربعه الكبار ما تنقي لي حد على قدي نقي انت 1400 صحابي نقي منهم اللي ينفع معاك 1400 صحابي اللي الرسول مات وهو عنهم راضي صلى الله عليه وسلم فالشاهد ايه ان مات عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص العبادله الاربعه ها طيب بلاش دول صهيب بلال عمار خباب طلحه نقي لك صحابي واقرا عنه واعرفه كويس وادرس حياته وادرس اقواله وادرس افعاله وقيامه الليل وطريقه كلامه وطريقه تفكيره وحاول حاول هؤلاء الرجال فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح تشبه فالشاهد ترحل القران عند سماع القرآن إلى المعايشة لتنزيله وقت ما نزل أبو الدحداح قال له الله يستقرضنا قال نعم قال أشهدك أني أقرضت ربي حائطي وكان له حائط بجوار المسجد فيه ستمائة نخلة ستمائة نخلة يعني ستمائة مليون جنيه النهاردة لله دخل يا أم الدحادح اخرجي الدحادح كان عنده اولاد كده 15 16 عيل صغننين كده ها اللي طلع العيال دول بره قد اقرضت ربي حائطي فقالت هيا هيا اخرجوا ابوكم اقرض ربه حائطه وكانت تخرج التمر من فم الاطفال ومن جيوبهم تقول لهم هذا لله هذا لله وانا بقول دايما وتعجب هم جابوا النسوان دي منين إيه؟ اللي بتقول له 600 نخله ما قالتلوش خربت البيت هتودينا فين اطلعوا بره نروح فين ابدا وإنما يلا يلا يا شباب ابوكم اقرض ربه حائطه قلت قال الله الطيبات للطيبين الطيبات للطيبين كانها لما تقرا الايه كده ان الطيبات ادخرهن الله للطيبين ان ربنا شايل الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين فالشاهد ايه هنا ترحل القلب عند سماع القرآن الى المعايشة لتنزيله اليوم ده الكلام بتاع الاسبوع اللي فات الاسبوع ده بقى الدرجة الثانية سماع الاجابة الدرجة الثانية سماع الاجابة بسمع لاستجيب قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله سماع الإجابة هو حركة القلب حركة الجوارح استجابة لداعي القرآن حركة الجوارح استجابة لداعي القرآن قال الله جل جلاله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا ال ال الاستجابة السريعة قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى الاستجابة الاستجابة اللي سماع الإجابة ده على ثلاث مراتب أيضا المرتبة الأولى إجابة دعوة الوعد رجاء وطمعا اثنين إجابة زجر الوعيد خوفا ورهبا القرآن جاء بالترغيب والترهيب الاثنين جنب بعض دايما لازقين في بعض الترغيب والترهيب شوف اسمع قول الله جل جلاله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب الاثنين جنب بعض مباشرة لا يتفارقان قال الله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم يبقى هي دي دايما كده ميزان إجابة الوعد والوعيد والسير في الطريق إلى الله جل جلاله لابد أن يكون بهذا الميزان أن يتزن عندك الخوف والرجاء لكن عايزين هنا وقفة صغيرة سريعة مهمة جدا وخطيرة في قضية السماع أنا لما بسمع قرآن بسمع ليه بسمع القرآن ليه لأن الله أمرني بالسماع قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن بالأمر فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عشان ترحم عشان ترحم اللهم اختصنا الليلة برحمة منك فالسماع ده أنا بسمع قرآن لأن الله أمرني بذلك ولما ربنا يأمرني بالإنصات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لما ربنا أمرني بالسماع والإنصات يعني أكد علي قضية السماع إن أنا أنصت أنصت للقرآن أنصت لأمر الله عز وجل لأن القرآن هو الذي يصنعه ودي البداية دايما لما واحد و... لما واحد يبدأ طريق الالتزام او واحد عايز يتوب يا رب توب علينا يا رب لسه كنت بكلم واحد راجل كبير تقيل فانا عايز اقول له توب ومكسوف اقول له توب فبقول له كلنا محتاجين توبة كلنا في كل الأوقات قال الله جل جلاله أهدي الاستجابة بقى لما ربنا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قل تب الأمر أهو توبوا بالأمر توبوا إلى الله إيه ها؟ جميعا كلكم قالوا التائب مخاطب بهذا الامر فالتائب مأمور بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ف ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال المفسرون قسم الناس نوعين تائب وظالم قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فكنت بقول له بس خلينا في كلام الراجل الكبير ده راجل كبارة كده يعني تقيل فبقول له كلنا محتاجين توبة بس التوبة بتفرق في ناس محتاجين توبة تقيلة قوي قوي في الشاهد هنا الدافع للتوبة بقى هنا ال ال النقطتين اللي احنا معاهم دول اللي هي واحد هيلتزم واحد كان عاصي وهيتوب يبدأ منين دايما نقول يبدأ منين يبدأ بإيه القرآن ابدأ احفظ قرآن واسمع قرآن واقرا قرآن وتعلم قرآن وافهم قرآن وتدبر و... و... قرآن قل لي أنا أتدبر قرآن لا لسه أهو تنفع أنت تنفع أنت تتدبر القرآن الشاهد إيه هنا بس إن أنا أقول إن القرآن ده هو اللي صنع أمة الإسلام دي والنبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما بدأ أول الدعوة زي ما بقول كده وبدأ كان رسول الله محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم لوحده أمام هذا العالم أجمع ما كانش فيه مسلم ولا مؤمن غيره لوحده ورجع أول من آمنت به خديجة رضي الله عنها أول قلب نبض بالإسلام رضي الله عنها رضي الله عنها الشاهد إيه إن, إن, إن الرسول صنع الأمة دي كلها بإيه كانت 13 سنة بينهى الناس أن يكتبوا شيئا إلا القرآن توحيد مصدر التلقي توحيد مصدر التلقي انك تتلقى منين قرآن وبس وبس اللي قاعد يقرا مش عارف ايه ويقرا ايه ويقرا ايه ويجيب ايه ويقرأ. يا عم القرآن اكتفي بالقرآن أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم القرآن فالشاهد إيه القرآن بقى ده فيه وعد ووعيد وعد ووعيد اليقين في الوعد والوعيد هو اللي بيمشيك إلى الله هو اللي بيحملك الوعد علة دافعة بمنتهى البساطة الوعد والوعيد الاثنين بسرعة قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده وعد إن ربنا سبحانه وتعالى وعد اللي يعمل المؤمن اللي يعمل صالح إنه يعيش حياة طيبة اتنين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الوعيد يبقى ربنا وعد مؤمن يعمل صالح حياة طيبة أعرض عن الله وعن ذكر الله وعن القرآن ضنك أي الحياتين حياتك هو ده إذا كنت عايش حياة طيبة يبقى بالإيمان والعمل الصالح عشان كده الوعد والوعيد دول هم اللي بيحملك هم اللي بيمشيك اللي احنا بنقول العله الدافعه لازم عله دافعه الواد اللي بيشرب سجاير او الواد اللي بيتفرج على افلام او الواد اللي بيلعب كوره ليه ليه ليه بيعمل كده ليه بيدخن ولا ليه بيشوف افلام ولا ليه بيسمع اغاني ولا ليه بيمشي مع بنات ليه ليه ليه كل ده ليه ليه في عله بتدفعه لهذا الفعل شهوة فلذلك الإنسان محتاج علة دافعة تدفعه للالتزام تدفعه للتمسك بالدين تدفعه للبعد عن المعاصي العلة الدافعة دي يجيبها منين من القرآن أما يسمع الوعد والوعيد أما يسمع فلنحيينه حياة طيبة فيحصل عنده ثلاث حاجات الرجاء الرغبة الشوق وده اللي بنقوله دايما بقى ان في علم السير الى الله ان المنازل دي كلها متلازمة بيلزم من بعضها بعضا احنا لما قطعنا دلوقتي 12 منزلة ما تفكرش ان احنا سيبنا منزلة اليقظة خلاص لما بدأنا باليقظة الفكرة البصيرة القصد العزم المحاسبة التوبة لما انتقلنا من اليقظة للفكرة رحنا للفكرة باليقظة وخدنا اليقظة والفكرة ورحنا البصيرة وخدنا اليقظة والفكرة والبصيرة ورحنا للقصد والأربعة للعزم والخمسة للمحاسبة والستة معانا في التوبة لازم كده المنازل كلها مع بعضها بيلزم من بعضها بعضا ومش شرط الترتيب اللي انا بقول لك عليه ده واحد اتنين تلاتة اربعة وانما دي مواهب يرزقها الخلاق سبحان الله
هبة
تبارك الله مواهب الرب جل جلاله سبحانه وتعالى فالشاهد هنا ايه ان النهارده لما اقرا قران واسمع سماع الاجابه يعني انا بسمع وانا عايز استجيب بقرا مسكت المصحف وبقرا بدور على دوايا زي ما قلت لكم ان ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال راودتني نفسي على عمل هو ليس بمعصية ولكن ينافي من هم مثلي ينافي مقام من هم مثلي قال اللي زيي ما يعملش كده فهرعت إلى القرآن أتلوه حتى بلغت قول الله عز وجل إنه ربي أحسن مثواي أشهد
فقلت يا نفس هذا يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم راعى لقمة أطعمها له سيده أفلا تتقين الله قال عشان الملك عزيز مصر قال لمراته أكرمي مسواه ما انسيهالوش قال لها إنه ربي أحسن أحسن مسواي رعاها دي فانت مش تراعي ربنا عمال يكرمك جل جلاله من يوم ما خلقك الى هذه الساعه جايه تخنقيه دلوقتي يا نفس هي دي كان بيقرا 13 جزء ولا 12 جزء لما وصل للايه دي قرا 12 جزء بيدور على دواء على علاجه على الرساله على الإشارة هي دي انك انت تمسك المصحف وتقرا بتدور على الدواء فين ربنا بيقول لك ايه قول لي ما بفهمش قول له فهمني اطلب من ربنا يفهمك اطلب منه يعلمك اطلب منه يدلك هي دي لما بيسألك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا الله قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي استجب لذلك نقول لي سماع الإجابة ده إن أنا بسمع عشان أستجيب بسمع علشان الاقي حل مشكلتي بسمع عشان الاقي رسالة بتكلمني بسمع عشان الاقي هدايتي داسك من المصحف وعمال افرم المصحف من اوله لاخره وارجع اجيبه من اوله لاخره وارجع اجيبه من أوله. بدور بدور عليا انا فين هو ده سماع الاجابه بسمع سماع الاجابه اجابه دعوه ال... الوحد رجاء وطمعا الرجاء ايه هو الرجاء هو الاستبشار بوجود فضل الرب والارتياح لمطالعه كرمه جل وعلا الله الاستبشار أبشر
انك تقول قبلت البشرى قبلت المسلم
وبشر المؤمنين ان لهم من الله فضلا كبيرا أبشر اقبل البشرى قبلت البشرى
ربنا بيقول لك ابشر قبلت البشرى هافضل عليك الله ويتفضل عليك جل جل ده الرجاء ان انا بقى يقوى عندي الرجاء الرجاء طمع انا طمعان في ربنا رب عندنا في الفلاحين كده دايما يقول يا عم الشيخ ربنا رحمته واسعه الله
فرحمة ربنا واسعة لذلك ربنا سبحانه وتعالى أطمع أطمع عبده في رحمته قالك إنا لله عز وجل مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا وادخر تسعة وتسعين ليوم القيامة إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضب فربنا طمعك قال لك أنا رحمتي واسعة ما تخافش بس جاء قال لك ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون اللهم اجعلنا من عبادك المتقين فلذلك الرجاء الصحيح يبعث العبد على الاجتهاد الرجاء الصحيح يولد التلذذ بالعبادة بالخدمة الرجاء الصحيح يدفع النفس إلى السماحة في ترك المنائي يبقى ده الرجاء الصحيح إن أنا أرجو وجه الله قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا إله
لذلك احنا بنقول هنا إجابة دعوة الوعد رجاء
وطمعا ربنا جل جلاله قال من الوعد اهو أهو. اسمع كده وعد من الوعود ومن يعمل سوءا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله استغفر الله يجد الله استغفر ومن يعمل سوءا ها أو يظلم نفسه ها ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ده وعد اهو استغفر قول قول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه انت خايف تقول قول استغفر قول قول علي صوتك قول انت استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه انت اللي قاعد يتفرج عليا ولا انت اللي قاعد تتفرجي قول قول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الوعد رجائي يجد الله غفور رحيم خلاص غفر ده رجاء سعة الرجاء دي بتدفع لثلاث حاجات لازم شروط صحة الرجاء ثلاث حاجات واحد التلذذ بالخدمة اتنين السماحة بترك المناهي ثلاثة الاجتهاد في العبادة بعد ذلك يعني لما ربنا يكرمك مش يبقى عندك آه، آه، آه، آه، رد جميل يبقى انت تشكر ربنا عشان يزيدك من فضله هي دي قضية الرجاء الصحيح مش الرجاء يا عم ربنا رحمته واسعة يا عم ربنا غفور رحيم يا عم وقت الله يعين الله يا عم لا لا مش كده خالص مش كده خالص انت بتتعامل مع رب عظيم وكتير قلت ونبهت وحذرت أكبر غلطة بتقع فيها في حياتك ضعف عظمة الله في قلبك إنك ما بتعظمش ربنا في قلبك كما ينبغي فبتخونه بتغلط في حقه بتضيع حقه بت بت بت بتتعامل كأنه مش شايفك بتنسى دايما إنه هيحاسبك ضعف عظمة الله في القلب لو عظم ربك في قلبك ما عصيته قط هي دي فلذلك أول حاجة يبعثك الرجاء ده على الاجتهاد بقى في العمل الرجاء يبعثك الرجاء ده على ال- ال- التلذذ بال- بالعبادة استمتع بالقرآن استمتع بالصلاة استمتع بطول الصلاة استمتع واستمتع جدا لما اتصدق بحاجه استمتع بيوم يومين ثلاثه صيام ورا بعضهم استمتع بان انا اسهر بالليل اقرا لي جزئين ثلاثه بستمتع بعباده ربنا متعه وزي ما قلنا كتير دلوقتي انك انت النهارده ايه اللي بيدفع العيال بتوع المعاصي دول انهم يعملوا المعاصي الاستمتاع الشهوات وده الاستمتاع بالمعاصي ده نتيجة فساد الأذواق يعني هو لو هو قلبه نظيف ما يستمتعش بحاجة قذرة عشان كده الخبيثات للخبيثين المعاصي الخبيثة يعني للخبيثين يعني الإنسان الخبيث هو اللي بيستمتع بالخبائث أما الطيب فلا يمتعه إلا الطيبات إلا الطيبات لذلك الإنسان ينبغي عليه لما يشوف ذوقه رايح فين ده يدل على اللي في قلبه طهارة أو خبثا طهارة أو خبثا فلذلك الرجاء بيبعث على التلذذ بالطيبات الأعمال الطيبة المأكولات الطيبة ال- كل حاجة طيبة الطيب و- و- وخلي بالك إن الإنسان الطيب ده ابن القيم بيقول إيه بقى والجنة طيبة ليس فيها ذرة خبث فلا يدخلها إلا الطيبون من عباد الله مش هيدخل الجنة إلا الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة اللي بيموت طيب ادخل الجنة يلا قال ومن مات وفيه ذرة خبث فلا بد أن يدخل كير النار حتى يطهر من خبثه ثم يدخل الجنة روح اتطهر الأول لذلك نقول إن بقى إيه إن إن ال- سماع إجابة الدعوة رجاء وطمعا رجاء وطمعا الرجاء قلنا طمع لكن الطمع يحتاج إلى مستند عشان كده بينتقل إلى الرغبة بقى لما يقوى رجاؤه يتحول هذا الرجاء إلى إيه؟ رغبة ايه الفرق بين الطمع بين الرجاء والرغبة قال لك الرجاء طمع لكن الرغبة طمع على التحقيق الرجاء طمع يحتاج الى تحقيق والرغبة طمع على التحقيق يعني ايه تحقيق ان قلت لكم قبل كده القصه دي عشرات مئات الاف المرات مش عارف كم مره والله اعلم ها ان لما الولد اللي عدى على معرض سيارات بص على العربيه كده عجبته الراجل صاحب المعرض واقف زي بتوع المعارض كما بيقف قدام ال- باب المعرض عامل كده فقال له عجباك قال له اه عجباني عايزها قال له اه عايزها قال له والله لو عايزها بجد اديها لك قال له عايزها بجد قال له فين تمنها قال له لا ما معيش فلوس قال له يبقى مش عايزها بجد اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها لكن اللي عايزها ومعاهش تمنها ده يبقى مش عايزها بجد بيضحك على نفسه هي دي اللي عايز الجنة بجد يبقى بيدفع تمنها هو ده طمع على التحقيق الطمع على التحقيق اللي هو بقى الرغبة ان يبقى عنده رغبة حقيقية انه يدخل الجنة كتير جدا بسألك السؤال ده وارجوك فرصتك دلوقتي جاوبني حالا انت عايز تتوب عايز تتوب ده كلام تبت ده كلام لكن بجد التحقيق من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مش كلام من من تاب عمل اقرا كده في القرآن كل الذين آمنوا وعملوا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا في الشاهد هنا ايه ان الطمع يحتاج الى تحقيق التحقيق ده عمل عمل انك تعمل بقى انت كنت في المعاصي وفي الذنوب وفي التوهان وفي الضلال البعيد تب تاب يعني رجع رجعت لربنا تاب يعني رجع عاد رجعت لربنا رجع بقى واقف في الوسط هنا شدة صغيرة ترجع تاني للباطل عشان تأمين نفسك روح خطوتين في الحق امشي خطوتين في طريق الصواب عشان لو وقعت تبقى في الأمان والمسارعة الراجل اللي قتل مئة نفس والعالم قال له إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم لو أجلها لتاني يوم كان مات في أرض المعصية وأخذته ملائكة العذاب لكن لما مشي في ساعتها فرقت معاه شبر شبر دخله الجنة شبر ربنا بيقول في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا عايز اقول لك عيب عليك بعد كل ده وما عملت الشبر سر لربنا لو قربت له شبر كان قرب لك ذراع تفتكر ان انت قريب من ربنا ذراع محتاج انت الوقفه دي هي دي قضيه انك تسمع رجاء تسمع رجاء تسمع وعد التانية بقى تسمع وعيد الوعيد هيعمل فيك ايه زي ما قلنا بقى الوعيد في القرآن والسنة في, الح... في القرآن اللي احنا قلنا عليها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا لسه كنت بقول للواد دلوقتي يا ابني أبوك أهو اسأله هل الدنيا دي السعادة فيها فلوس شهوات اسأل أبوك أهو جرب سنين قبليك أبوك أكبر منك ب 40 سنة اسأله خد من تجربته اللي بيعرض عن الله لما قلنا الوعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله خد قصادها على طول الوعيد فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل يا ويله اللي يسمع اسم ربنا ودعوة ربنا وكلام ربنا وقلبه قاسي يا ويله الوعيد يعمل ايه في قلبك خليها بقى دي للقاء القادم ان شاء الله وقدر احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته